القلب يرتحل وتحذو حذوه البقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجل يسير القلب يرتحل وتحذو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عجل وشوقي إن مسرع الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله إخوتي أنا أحبكم في الله قل لي أخبار المعاصي في حياتك إيه تقدر تقول لي عملت كم معصية النهاردة ها عصيت ربنا كم مرة النهاردة النهاردة من الصبح لحد دلوقتي ما تتلفتش انا قصدي انت ما تبصش حواليك هو انت اللهم تب علينا اللهم اكفنا شر الذنوب والمعاصي اللهم اصرف عنا المعاصي والسيئات اخوتي المعاصي تحرق الحسنات كما أن الحسنات تحبط السيئات فالسيئات تحبط الحسنات يعني يا عم الحج يعني لو صليت معانا العشاء وخرجت بصيت على واحدة في التلفزيون باظت العشاء راحت العشاء تيجي يوم القيامة ربنا يقول لك انت ما صليتش ليش ليه تقول له يا رب والله انا صليت وحضرت الدرس مع ما اسمه يعقوب ده هتساله يقول لك بس آه، انت العيشه ضيعتها بالمعاصي اللي بعدها اللهم تب علينا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا شفع فينا النبي محمدا إخوتي نحن في قصة القلوب اللهم أصلح قلوبنا واد قلوبنا قصة القلوب قصة عجيبة جدا بسألك دايما كيف حال قلبك مع الله ولا مرة واحدة عرفت تجاوبني خليني أسألك النهاردة خليني أسألك الليلة دي طب قول لي أحوال الدنيا معاك إيه المرتب بيكفي قول لي أخبار الشغل إيه والفلوس والديون والإقساط عامل إيه قول لي أخبارك إيه مراتك عاملة إيه في البيت عاملة معاك إيه يا راجل اللهم أصلح زوجات المسلمين قل لي أخبارك إيه ولادك عاملين إيه الشغل عامل إيه ما تقول لي طيب نفسيتك عاملة إيه راضي قول الحمد لله بس هي الحمد لله مش معناها الرضا بالله عليكم مش نفسنا في رئيس يعمل كده يسأل قبل ما ينام يا ترى الفقراء تعشوا الليلة دي ولا لا صح اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك قاعدين تتفرجوا على التلفزيون ليل ونهار وتقولوا فلان ولا علان اختاروا الدين اختاروا الشريعة اختاروا اهل الخير اختاروا ولاد الاصول اللي انتوا عارفينهم المهم مش ده موضوعنا موضوعنا الليله دي ان انا اطمن عليك هتتعشى ولا هتنام من غير عشاء انا جاي عشان اسالك الليله دي عن الدنيا اخبار الدنيا معاك ايه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر آمين مرت القلوب في قصة صغو القلوب ميلها وانحرافها اذا كثر السماع لقيتك عمال تسمع اغاني وتسمع مزيكا وتسمع حوارات وتسمع لقاءات وتسمع كذب وتسمع نفاق يبدأ القلب يميل اول القلب ما يميل يأثم ما هو اذا كان القلب ماشي مستقيم كده كان لينا خطبة قديمة زمان كان عنوانها لا تسر في عكس الاتجاه قال الله جل جلاله لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده فالكون كله يسبح السماء تسبح والأرض تسبح والنجوم تسبح والشمس تسبح والقمر يسبح والأشجار تسبح والبحر يسبح والرعد يسبح الكل يسبح فمن ترك التسبيح يسير في عكس الاتجاه واللي يمشي في عكس الاتجاه يلاقي مشاكل كتير صح؟ فكل سبب مشاكلك ترك ذكر الله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك فلذلك اللي بيسبح وانا بقول دايما خلي بالك معايا ان الذكر مش معناه طرقعة السبحة لا ده الذكر ان يكون الله منك على بال دايما فاكر ربنا مش نسيه دايما ربنا على بالك هو ده الذكر ثم إذا حصل ذلك ينطق اللسان بالذكر بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لذلك بنقول ان ذي القلب اذا انحرف القلب اذا انحرف ومال يبدأ تحصل المشاكل يأسم القلب القلب الآثم ثم إذا أثم القلب زاغ فلما زاغوا ها زاغ الله قلوبهم فإذا زاغ تشتت إذا تشتت القلب غفل فإذا غفل لها وكان هذا آخر كلام وقفنا معه قال الله جل جلاله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم لهو القلوب بقى الناس النهاردة بيسمعوا الأخبار وقلوبهم لاهية يجي يحضر خطبة الجمعة وقلبه لاهي بعيد مش دريان يخرج من الخطبة طلعت من الخطبة بإيه يقول لك كانت خطبة جميلة ما شاء الله حلوة جدا طب طلعت بإيه لا كانت حلوة فعلا الشيخ قال كلام كويس طب قال ايه قال ايه استفدت ايه هتعمل ايه لا ده الكلام كله كان جميل مفيش حاجة وحشة عليه يعني الله ينور قلبه لاهي قلوب الناس النهاردة عشان كده عايزك تركز معايا أين قلبك يا عبد الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا صلح قلبك وحضر قلبك معانا الليله دي لان الكلام بقى عن وهن القلوب القلب اذا لها القلب بيلعب الكلام النهارده عن الحب وعن الفلوس وعن الكورة وعن السياسة وعن الفنانين أين ذكر الله في قلبك ها؟ أين هو الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ها؟ بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هل قلبك مطمئن بذكر الله عارف يا ابني في منزلة الطمأنينة بيقولوا الطمأنينة ايه يقول سكون أمن في استراحة أنس سكون يعني الهدوء القلبي الأمان النفسي الراحة النفسية السلامة القلبية يحس جوه منه أمان يقولوا إيه سكون الطمأنينة الطمأنينة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله يعني إيه خلي بالك معايا ها ها قال سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان الطمأنينة سكون عشان كده بقول لك الشتات اللي انت فيه اليومين دول قاعد تتنقل من قناة لقناة تشوف برامج التوك شو وتسيب التلفزيون تمسك الجرنان وتسيب الجرنان تدخل على الفيسبوك وتسيب دول قاعد في وسط الشلة تتكلموا عن السياسة شتات اللهم اجعلنا من أهل الآخرة قل لي يعني سيبها تولع وإحنا ملناش دعوة آه ينفع الكلام ده آه ينفع إذا صدقنا مع الله أصلح الله الأحوال صح ولا لا هي دي من زمان وأنا عمال أقول لكم يا جماعة بعد 25 يناير إذا رأيت في الأفق شبح تغيير أو شبه تغيير ورأيت الناس لم يتغيروا فلا تصدق قال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم مش أنا اللي بقول ده مين اللي قال ربنا اللي بيقول أنت مصدق ربنا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا إذا أنت عايز ربنا يغير لك الدنيا يظبط لك الدنيا يصلح لك الدنيا اتغير أنت الأول فإذا رأيت أن الناس لم يتغيروا تعرف أن الأمور الوقت راح على فين يا رب استر يا رب اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير اللهم أصلح مآلات الأمور إلى خير ما نرجو لذلك يا إخوة بقول إنه إذا لها القلب فإنه يضعف وهن القلوب هو انتهاء مدة صلاحية القلب ضمور قوته ضياع القلب بسبب لهوه وشتاته وغرقه الوهن جاء في في القرآن الكريم في قول الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وقال رسول الله عشان تفهم بقى وهن القلوب ايه هو وانا دايما اقول يا اخوه لان انا بحبكم انتوا مصدقين انا بحبكم ولا لا والله انا بحبكم في الله بقول الحديث ده وفي احاديث زيه كتير اتهرت من كتر ما الدعاء بيقولوها كتير انت سمعت الحديث اللي انا هقوله ده 123 مره صح قول لي لا 125 ماشي سمعت الحديث ده كتير جدا ولكن احيانا بعض الاحاديث من كتر سماعك ليها والفك ليها فقد بريقها ومعناها رغم ان انت لسه ما فهمتهاش ولسه ما عملتش بيها عشان كده انا عايزك تسمع الحديث اللي انا هقوله ده للمرة رقم 1052 بس اسمعه بطريقة جديدة ركز كده معايا واديني ودنك ها حضر مخك وقلبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اهل بهتيم بيصلوا على النبي ولا لا انا عايز اتاكد بس سلوا بلدكم بتصلوا على النبي يا عم بتصلوا على النبي ها امال انت ما بتصليش على النبي ليه اه الا الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الواد محمد كراسي النهارده بنقول له عايز كام قال الدفع عندنا بالصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قصعتها عندكم قصعة هنا عارفين القصعة ولا أهل بهتيم بشوات بياكلوا في الصيني آه القصعة حتى القصعة عارف القصعة اللي بيشيل بيها الناس بتوع آه بيشيلوا فيها المونة هي دي الأصعب سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن تتداعى الأمم كما تتداعى الأكلة الناس اللي بتوع الأكل الأكلة اللي متخصصين أكل بقول له كل أنا شايفك ما بتاكلش كويس اليومين دول قال لي هو احنا فالحين في حاجة غير الأكل الأكلة اللي هم متخصصين أكل والزمن ده زمن الشهوات بيقولوا فتحوا محل للأكل اسمه المفجوع اه والله صدقوني صدقا محل اسمه المفجوع وأقبل الناس عليه إقبالا شديدا فشيء عجيب الإقبال على الشهوات رغم أن ربنا حذرنا في موضوع الأكل ده تحديدا فقال كلوا من طيبات ما رزقناكم ها؟ ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى إياك والطغيان في الأكل الشاهد إيه قال رسول الله يوشك أن تتداعى عليكم الأمم تتداعى يعني يدعو بعضها بعضا هيقولوا البلد الفلانية أنا ما بحبش أدخل في السكك الضلمة دي آه ماليش دعوة لكن البلد الفلانية هيقولوا الأمريكان هيقولوا للشيعة الحقوا ده هياكلوها منكم العلمانيين هيقولوا لإبراهيم والنصارى وغيرهم الحقوا ده الإسلاميين هيضيعوها منكم تتداعى الأكلة إلى إيه الكل عمال يقول له الحق يا عم حته من التورته عشان كده لقيت لك كم مرشح للرئاسه هي لعبه ما هو الكل عايز ياخد ايه هي دي كلام سيدنا النبي صلى عليه يوشك ان تتداعى تتداعى يعني يدعو بعضهم بعضا عليكم الامم الامم البلاد والدول والأنواع وال... والأشكال الأمم إلى قصعتها كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها الحق كلك لحظة الحق خد لك حتة الحق اخطف لك نصيب قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا هم جايين يقطعونا ليه هو احنا في اليوم ده شوية يومئذ يعني احنا الا يعني هو احنا الا يا جماعه والله ما الا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل انتم يومئذ ها كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل قالوا انتوا كتير بس كترة ملهاش لازمة كترة ما فيهاش حياة النهاردة لما نيجي نتكلم عن الكثرة في مصر سبعين خمسة وسبعين مليون مسلم كثرة ولا لا كثرة كثرة لما تشوفهم كثرة هذه الكثرة نيجي نفنطهم نلاقي كل واحد اسمك ايه انت مدحت دول مدحت ده مسلم الديانة مسلم في البطاقة يا مدحت عملت ايه للاسلام طب انت عايزني اعمل ايه يا عم الشيخ هو ده سؤال اللي مش عايز يعمل حاجه اللي عايز يعمل للاسلام هو عارف يقدر يعمل ايه برضه مش فاهم يا عم الشيخ اعمل ايه فهمني بالظبط وانا اعمل وراك وهقول له شوف دينك بيأمرك بإيه بحسن الخلق والأمانة ومساعدة الضعيف والفقير وتربية أولادك على الإسلام وتحجيب مراتك وبر أمك وأبوك وصلة أرحامك وتعمير المساجد وإعلاء كلمة لا إله إلا الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعمل اللي بيأمرك بدينك أنا مش عايز منك حاجة مش ليا عشان كده عايز اعمل اليومين دول رسالة صغيرة كده تتوزع ببلاش اسمها دفع التوهم عن معنى كوني اني مسلم احنا مسلمين واحد لنا عقيدة العقيدة دي خطيرة جدا اخطر ما في العقيدة ان ذرة شك تخرجك من المله قل لا إله إلا الله يعني أنت تشهد أن لا إله ها؟ إلا الله لو شكيت لحظة إن في إله تاني غير الله تبقى مش مسلم إنك أنت تس... تطيع الله مطلقا أي أمر من أوامر ربنا تسمع كلام ده مبدأ لو في مرة قلت ربنا قال كذا بس انا مش عاجبني الكلام ده بس خرجت ما بقتش مسلم سيدنا النبي صلي عليه حق الطاعة مطلقا من يطيع الرسول فقد أطاع الله نيجي نتلاعب النهاردة بسنة سيدنا النبي هتلعب ما يبقاش مسلم عشان كده بنقول ايه ان احنا ينبغي ان ننتبه دي جيدا دايما ااكد ودايما تاكد على نفسك انك تقول ايه انا رجل مسلم انا رجل ايه قول انا مسلم مسلم هذا المسلم حين يستشعر معنى انه له عقيده وله شريعه وله نبي صلي عليه وله قبله بيتجه اليها وله مسلمين لهم حق الولاء والنصره والطاعه شعورك انك مسلم يبقى كل فرد مسلم له كينونة وله وجود يبقى مسلم لكن كون ان واحد مسلم كل همه هاكل ايه واشرب ايه وانام فين هو ده بقى اللي اسمه الوهن همه هيلبس ايه وياكل ايه ويشتغل ايه ويقبض كام ومراته شكلها ايه إلى آخره ده الوهن الذي يصيب القلوب قال ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل خلي بالك كلمة غثاء عارفين السيل لما ينزل مية نازلة من المطر مطر شديد اسمه السيل السيل لما ينزل في وديان يسيل تسيل فيها السيول مجرى السيل مجرى السيل ده قبل ما ينزل المطر الهواء رمى فيه زبالة اما ينزل السيل بياخد قدامه ايه الزبالة دي ورق وبلاستيك وعلب وصفيح وكراتين و... وخرق وملابس قديم كل حاجة مرمية السيل بيشيل ده اسمه ايه غثاء السيل أو اسمه الزبد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألوه من خير الناس قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا تجد الناس ها معادن تلاقي في راجل ذهب وراجل فلصه صح تلاقي في راجل لؤلؤ وراجل زبالة دي الحقيقة الرسول قال كده صلي عليه الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة واحد من كل مية طلع واحد في رجل بألف وألف بخف الرجل ده بإيه بعقيدته عقيدته ان هو مسلم رافع راسه في السماء ما بيتباعش بفلوس الراجل ده الراجل ده بكام مش بفلوس لان الراجل ده متباع اصلا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه هو متباع هو بايع نفسه ربنا هو بتاع ربنا ذلك قيمته ما حدش يقدر عليها عقيدته قيمته عقيدته عقيدتك يا مسلم هي التي تعتز بها أن الله واحد لا شريك له قل لا إله إلا الله وأن لك متبوعا واحدا هو محمد صل عليه صلى الله عليه وسلم بس وأنك تعتقد أن هذه الدنيا فتنة وابتلاء وأن الحياة الدار الآخرة هي الحيوان هي الحياة الحقيقية فلذلك أنت كمسلم مسلم تفهم الدنيا قال الله وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو قال الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هاشما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا قال الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الله إنما مثل الحياة الدنيا قال جل جلاله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إذا القضية في أحسن عملا من الأعمال سيء وقبيح ولكن هناك حسن وأحسن أنت عملك أحسن؟ دايما بتاخد الاحسن يعني لما يقولوا لك هنا شيخ بيصلي بجزء وهنا شيخ بيصلي بجزئين بتختار الاحسن لما يقولوا لك هنا في جلسة قرآن وهنا بتصلي وترجع بسرعة بتختار الاحسن الاحسن دايما لدينك الاحسن لاخرتك الاحسن لعملك دايما بتختار الاحسن هي دي قضية فهم الحياه قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم للأسف الشديد الناس النهاردة بتستخف بقضية الشجاعة وقضية الخوف النهاردة للأسف الشديد وانت بتشوف اللي مرشحين نفسهم للرئاسة ولا غيره ويقول لك ده كان عايش مش عارف في فين وده جاي منين وده بيأيده مين وده بيعمل ايه لما تيجي تختار اختار اللي منك اللي من لحمك ودمك اللي كلب التاو عارفين البتاو اه اختار ده اختار الراجل اللي اللي بيقول لك شريعة الله هحكمكم بالحلال والحرام هو ده اللي هيخلينا نشوف نعمة ربنا علينا ربنا وعدنا جل جلاله إذا طبقنا شريعته أن يطعمنا من فوق رؤوسنا ومن تحت أرجلنا قال الله ولو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم القرآن وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ربنا هيغرقك نعم إذا اتقيت وصبرت اللهم ارزقنا التقوى والصبر اللهم حكم فينا شرعك اللهم اجعلنا ممن يعتز بدينك قال الله ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إخوتي ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم إننا نريد أن تعود لنا المهابة في قلوب الأعداء وليقذفن الله في قلوبكم الوهن الرسول قال لنا حالة عجيبة جدا ان الخوف منكم سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم من خصائصه قال نصرت بالرعب مسيرة شهر من ميزة المسلمين من ميزة دين الإسلام من ميزة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إن لهم هيبة في القلوب مهابة في القلوب لذلك تجد الصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد منهم واحد لما أرسل عمرو بن العاص يستنجد بسيدنا عمر بن الخطاب ارسل لي مدد قال له أنا أرسلت لك أربع رجال الرجل منهم بألف يبقى بعت لك أربعة آلاف أربعة بالعكس ده في مرة استنجد بأمير المؤمنين فأرسل له رجل واحد قال أرسلت لك القعقاع ابن عمرو رجل بمائة ألف هو راجل واحد, واحد فقط الرجالة دول ما كانتش بقوة العضلات ما كانش له مجانس لا ما كانش بالسلاح ولا قوة السلاح لا كانت بقوة القلب الوعن اللي زرع في القلوب النهاردة قوة القلب اللي هي ايه عارف عكاشة بن محصن رضي الله عنه عارفين قصة عكاشة اللي هو الرسول قال سبعين ألف يدخلوا الجنة سيدنا عكاشة قال له ايه ادعو الله ان يجعلني منهم قال له ايه انت منهم فقام رجل اخر وقال وانا يا رسول الله قال له سبقك بها عكاشة عارفين عكاشة ده في غزوة بدر كان في ايده سيف قاعد يضرب في الكفار بالسيف لحد ما جه وفي ايده مقبض السيف بس السيف اتكسر فقال له يا رسول الله تكسر سيفي السيف اتكسر فشال رسول الله صلى عليه أين الدرة شال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا من الأرض فرع شجرة وقال خذ هذا فقاتل به فأخذه عكاشة بن محصن عود عود حطب فرع شجرة أخذه عكاشة بن محصن وهزه فصار سيفا هزه كده بقى ايه بقى سيف حديد قادر ربنا قادر قادر هم دول الرجالة مش الخور والضعف والمسارعة في الكافرين بالله عليكم حد يسأل واحد كافر مات أعز فيه ده سؤال ده سؤال يتسئل يا أخي اتق الله في نفسك يا أخي هو ده ما فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة خايف من ايه ألستم الكسرة طب خايف من ايه بتجامل بالباطل ليه بتنافق في الباطل ليه خليك من أهل الحق اللهم اجعلنا من أهل الحق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله ايه الوهن ده اللي هيدخل القلوب قال حب الدنيا وكراهية الموت اخوتي قالوا دوما حب الدنيا رأس كل خطيئة احنا دايما نقول ان في امراض الامراض دي بتستتبع كل الامراض الاخرى اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم اشف اخي محمود وكل مرضى المسلمين اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقما اللهم اني اسالك لجميع مرضى المسلمين والمسلمات العافيه وأن تمسحهم بيمينك الشافية يا رب العالمين المرضى أحيانا بيبقى في مرض والعياذ بالله اللهم اشف مرضى مسلمين يا رب اللهم عافهم ولا تبتلنا يا كريم زي مرض السكر مثلا أو الضغط ضغط الدم مثلا أو القلب مثلا مرض كده من الأمراض دي تلاقيه مثلا كده لما يبقى مريض بالسكر تبدأ رجليه توجعه وتبدأ عينيه نظره يضعف ويبدأ مش عارف قلبه ايه ويبدأ ضغطه يزداد المرض ده يجر حواليه ايه امراض كتير وراه كده نفس الشيء مرض القلب بحب الدنيا الوهن اذا دخل الوهن القلب تلاقيه على طول طماع يطمع في الدنيا ودام طماع يبقى كذاب ودام كذاب يبقى حرامي ونصاب ودام حرامي ونصاب هتلاقيه دايما غشاش خاين تلاقي المرض ده جر كل الأمراض وكل الشرور اللهم طهر قلوبنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم إنا نعوذ بك من حب الدنيا سبحان الله العظيم ولا يقذفن وخلي بالك من كلمة ها ها وليقذفن في قلوبهم واخد بالك من ال من ال القذيفه دي اه يقذف لما حاجه تت تتحدف في قلبك لذلك يا اخوه تاني هقول واخد بالك يا دي يا مدحت تاني هقول ان قلبك مش ملكك القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه فلذلك أول حاجة عشان نعالج الوهن اللي هو حب الدنيا وكراهية الموت لأن واحد يقول لي دلوقتي كلنا بنحب الدنيا يا عم الشيخ فأنا أقول له علاجها إيه انك تقول يا رب اللهم اكفنا هم الدنيا يا رب قول يا رب آه يا رب بس يعني الزمها انك على طول دايما قول يا رب يا رب ما تعتمدش على صحتك وعلى دماغك وعلى شهادتك وعلى معارفك وعلى ناسك انسى كل ده تعلق القلب بالله هي دي ان يبقى قلبك مع مين مع الله والله يدبر لك احفظ الجملة دي وعلقها يفط على قلبك كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد خليك لربنا امشي على مراد الله منك سر على طريق الله الذي رسمه لك اخضع وانكسر وذل لله لا تشغل قلبك بغير الله وحينها يكفيك ما أهمك بس قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ها ويرزقه من حيث لا يحتسب ها ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه بس ده قرآن وبكلمك بظاهر النص مش بالتأويل ولا التفسير ولا المعاني ولا اختراع ده كلام واضح بمنتهى الصراحة ومن يتقي الله يجعل له مخرجا مهما اتزنقت هيخرجك يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ما تعرفش رزقك هيجي لك منين هيغرقك رزق ومن يتوكل على الله توكل على الله عز وجل التوكل يلتئم من معنيين التفويض والرضا بالقسم انك تفوض الامر الى الله وترضى بما قسمه الله لك ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا الوهن ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن خلي بالك من كلمة لا يقذفن تروح مرمية في قلبك حتة هم الدنيا ساعة ما تترزع في القلب وتشرخ القلب والقلب ينشغل بيها والقلب يتعلق بها بعطاء او بمنع يعني ايه يعني قد ينشغل القلب بعطاء ان ربنا سبحانه وتعالى يدي راجل غلبان فتح محل صغنن كده بتاع بقاله ولا البان ربنا وسع عليه وسماه سوبر ماركت ربنا وسع عليه وبدا شاف محل تاني وتالت ورابع دخلت الدنيا قلبه وافسدت عليه دينه أو بالمنع أن يضيق الله عليه رزقه لذلك ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين قال إيه قال وكشف الغطاء في هذه المسألة أن المطلوب كان بيتكلم أيهما أفضل الفقير ولا الغني قال أن الأفضل هو عدم الانشغال بالدنيا فإن الدنيا هي العائق عن الوصول إلى الله قال وكم من غني لم يشغله غناه وكم من فقير شغله فقره عن الله شفت بقى القضية مش قضية فلوس القضية قضية ايه انا عايزك تطلع بالكلمة دي بس الليلة دي عشان ابقى انا يعني ابقى عملت حاجة احسن شكلي كده جيت ما عملتش اي حاجة وهروح زي ما جيت عايز اطلع بواحد منكم انك انت ت... الكلمة دي القضية في قضية شغل القلب قلبك مشغول بالله ولا بالدنيا هو ده انا عايزك تطلع الليله دي كده بالجمله دي ماشي يا عم مدحت انك انت ابقى اطلب الشريط صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انت دلوقتي مشغول ليل ونهار بان حته التاكسي اللي هو بيجري عليه وياكل بعيش عايز يغير من مش عارف ايه لايه كل شغله وهمه ليل ونهار ينام ويحلم ويقوم ويصحى على ان هو عايز يبقى معاه مليون جنيه هو ده همك هو ده شغلك ان انا عايز اجيب شقة اكبر عايز اجيب عربية عايز اجيب موتوسيكل عايز اجيب عجلة عايز اجوز البنات عايز اتجوز تاني عايز هو ده شغلك وهمك و... ونكدك ليل ونهار ولا شغلك يا رب انا ما بقولكش ما تشتغلش اشتغل واكسب واسعى لكن قلبك قلب انا بسأل عن القلب اللهم اصلح قلوبنا اهد قلوبنا طهر قلوبنا نور قلوبنا ثبت قلوبنا هي دي قلبك مشغول بايه مشغول بالشهوات بواحدة بتحبها بتكلمها بتبعت لها بترن لها ولا قلبك مشغول بالصلاة رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ها؟ قلبك مشغول بجمالك وحلاوتك وشعرك ولبسك وروقانك ورشاقتك ولا مشغول بالصيام وذكر الله قلبك مشغول بالناس بيقولوا عنك ايه بيمدحوك ولا يذموك ورأيهم ايه فيك بيخدموك ولا ما بيخدموكش انت في نظرهم ايه ولا مشغول من انت عند الله مش احنا قلناها كتير زمان يا اخي ننقل عن مدحت بقى شويه اسمك ايه انت ها احمد يا عم احمد سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فكل واحد له اسم عند الله لما أسألك النهاردة حضرتك مين أنا فضيلة الشيخ فلان أنا المهندس فلان أنا الدكتور فلان أنا فلان باشا سيبك من كل ده اسمك عند ربنا ايه ها يا عم الحاج يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت بيقول لي عبد بقول له يا ريت يا ريت يبقى اسمي عنده عبد بس ربنا مسمي كل واحد فلان الكذاب وفلان الصديق فلان الخائن وفلان الامين فلان الطيب وفلان الخبيث ربنا كل واحد له اسم عند ربنا له ليك اسم بيقولوا عليها صفة كاشفة مش فاذكروني اذكركم فلما ربنا يذكرك يقول عنك ايه وما ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير من ملئه لهم ملأ الملائكة لما ربنا بيتكلم الملائكة عند عنك بيقول أعطوا فلان ال ال ها أنا ما أعرفش انتهت بات الليلة دي تفكر يا ترى يا رب أنت مسميني إيه يا ترى اسمي إيه عندك ال احنا محتاجين عشان نتخلص من آه عشان نتخلص من حالة الوهن اللي احنا فيها ان يكون ولاؤنا لله شفنا ناس كتير في مصر كل واحد من الكبار المسؤولين اكتشفنا بقى ولاؤه لنفسه صح ولا لا كانوا بيعملوا لنفسهم قاعد قسموها خالك علاء خد الحتة دي وخالك جمال خد الحتة دي وخالتك اسمها ايه خدت الحتة التالتة هم شغالين لحسابهم واحنا قاعدين نتفرج احنا محتاجين النهاردة واحد ولاؤه لله يتقي الله فينا يجي ده منين لما نبقى احنا كده كيفما تكونوا يولى عليكم من, من القرآن قال الله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فاللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين محتاجين نتخلص من حالة الوهن اللي في قلوبنا بإيجاد قوة القلب كيف واحد تعلق القلب بالله زي ما قلنا كده الرجال اللي كانوا مع سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانوا متعلقي القلب بالله جل جلاله سيدنا النبي صلى عليه صلى الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في غزوه بدر رفع ايديه للسماء وفضل يقول يا رب يا رب يا رب ان تهلك هذه الإصابة فلن تؤمن في الأرض سيدنا أبو بكر راح جاي حضنه من ورا وقال له أبشر فإن الله منجز لك ما وعدك كان التعلق بالله في غزوة حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين يبقى اوعى يفارق هذا قلبك قوة القلب في التعلق بالله اثنين اخرج حب الدنيا من قلبك كيف بتعلق القلب بالآخرة شوف انت هتموت اللهم ارزقنا حسن الخاتمة انا بقول اللي بيخبط على الباب ده هتموت فاكرين القصة دي قلتها زمان ايام بقى اخ لينا راح اشترى تاكسي من معرض بالربا قال له 15% وكل يوم تأخير في 2% وشهر تأخير عليه 30% الكلام ده اسمه ايه ربا ما اسموش بالتقسيط بقى اسمه بالايه بالربا الجنيه بجنيه ونص او باتنين جنيه ربا واللي يرابي يبقى بيحارب ربنا الشاهد لما جه الاخ قال لي انا اشتريت تاكسي والوضع كده قلت له يا ابني ده ربا روح رجعه راح يرجعه ولا ما احنا ما بنرجعش خلاص خلصت فجالي قال لي تعالى معايا قلت له مش هروح معاك قال لازم تيجي معايا يا عم انا مش فاضي للكلام ده على الطلاق بالثلاثه لا انت جاي معايا رحت معاه دخلنا على الراجل صاحب المعرض قاعدين في خن كده تحت الارض البدروم مدخنه اتخنقت قال لي اقعد يا عم الشيخ هنا يا عم عايزين نرجع العربيه قال طب اقعد بس اقعد هنا دلوقتي طب احنا عايزين نرجع العربية ومش هندفع فلوس هو دفع لك 10000 جنيه ادينا ال 10000 جنيه وخد عربيتك وادينا الشيكات ولا الوصولات وخلينا نخلص الراجل قال لي شوف يا عم الشيخ يعني كلمته عشان يعني ايه اكرمه لله لوجه الله فقال لي ما تقوليش لله احنا بنحارب ربنا ربا وتقول لي لله والله قال الكلمة دي فقعدت وعنده الوراقة عارفين الوراقة اللي قدام الأخت ناتش منها ورقة كده وطلعت قلمي الظريف الخفيف ده ورحت كاتب له ايه اعلم أنك ستموت وقد يكون ذلك الآن وستلقى الله وسيسألك فماذا ستقول له هو قاعد بقى في الشله اللي حواليه ورحت قايم انا وزقق له الورقه على المكتب كده ورجعت قعدت هو طبعا بيتكلم ويتلفت ومش عارف ايه لقى الورقه قدامه مسك الورقه وبعدين وقف مين اللي كتب الورقه دي؟ مين اللي بعت الورقه دي؟ انا قلت له انا انا فقال لي اطلع بره قلت له هطلع بره بس هتموت والله لا تموت فوجئت بيه خرج ورايا جري ويحضني يقول انت انت شايف حاجه شفت ان انا هموت اه هتموت هتموت والله فانا عايز اقول لك انك هتموت حتى لو كنت شباب وحليوه وعندك 25 سنه وهتحسبها تقول لسه قدامي 20 30 سنه كمان ما بتتحسبش كده اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون قال الله ولكل امه اجل يعني انت مكتوب عمرك 25 سنه ودقيقه هي ودقيقه يجي ملك الهوى يقول لك انت خلصت رصيدك من الاكسجين تتخنق خلصت خلاص قلبك خلص عدد دقاته له 2 3 4 مليون دقه خلصت يجي يدق يلاقي نفسه ملوش رزق في الدق قال الله فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا قال الحسن آخر العدد خروج نفسك إنما نعد لهم إيه عدا هي بالعدد كذا نفس بالعدد كذا دقة بالعدد كذا رمس يوم ما تخلص هتقابل ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك شوف الجزمة قريبة من رجلك قد إيه أهي الجنة والنار قريبة من رجلك كده خطوة وتبقى في الجنة وخطوة وتبقى في النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس ملك الموت عند رأسه ويجلس منه الملائكة مد البصر إذا كان الرجل مؤمنا معهم كفى من الجنة وحنوط من الجنة إذا كان كافر أو فاجر أو مجرم ساءت خاتمته كفى من النار وحنوط من النار فيتخرج روحه فلا يدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى يكفنوها في هذا الكفن ويحنطوها بهذا الحنوط هي حاجة من اثنين يا روحك كفن في الجنة وحنوط في الجنة يا روحك كفن من النار وحنوط من النار في نفس اللحظة وبعدين هتقف بين ايدين ربنا يسألك عبدي لما عصيتني هتقول له ايه هتقول له ايه لما يقول لك لما خنتني وانت تعلم اني انظر اليك بالله عليك هتقول له ايه هتقول له ايه لما كذبت علي وانت تعلم اني اسمعك لما كنت تراعي الناس ولا تراعيني هتقول له ايه شكلك وحش صح وانت واقف قدامه وتقول له سامحني انا كنت حمار وما بفهمش رجعني مش هعمل كده تاني خلاص هو دي اخطر حاجة انك اذا مت مفيش فرصة تاني هو ده إخراج الدنيا من القلب بتعلق القلب بالآخرة فتوة وعامل لي فيها بطل وبتجري ورا النسوان طب يا عم في الحور العين في الجنة بالمئات خليك راجل وموت صح وادخل الجنة وبقى كفيهم نفسك في ايه في بيوت لكن الذين اتقوا لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد نفسك في ايه نفسك كل اللي نفسك فيه شوية صبر لحد ما تدخل الجنة عشان كده احنا قلنا النقطة الأولية تعلق القلب بالله احفظهم يا عم الحاج عشان تقولهم في خطبة الجمعة الجاية واحد تعلق القلب بالله اثنين النظر إلى الآخرة ثلاثة الصبر اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله الصبر لما الإمام أحمد كان ماشي اتقطعت جزمته كان يسير في جنازة فانقطع شسع نعله فقيل له لو أتيناك بنعلين خيرا من هذين لابس هو صندل كده ولا شبشب لسير اللي هو بصباع ده اتقطع ال... فقالوا له ايه يا عم اللي انت لابسه ده عايزين نجيب لك حته كلاركس اه نجيب لك جزمه اديداس مش عارف ايه نجيب لك جزمه عدله تعرف تمشي فيها فقال يا بني انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل قال له لا جزمة ولا شبشب كلها يومين ونموت وندخل الجنة خلينا نمشيها حافية وخلاص هي دي قضيها قضي الدنيا زي ما تتقضى بس ما تغلطش قضي الدنيا زي ما تتقضى بس ما تروحش جهنم الراجل اللي بيفهم لما راودته امرأة عن نفسها قال لها إن, إن من يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر ما بين ساقيك لقليل النظر بالمساحة انتوا فاهمين ولا أنا مش محتاجة ترجمة دي عشان عيب قال لها أبيع جنة عرضها السماوات والأرض عشان الحتة دي ده, ده أنا أبقى أهبل أبقى عبيط صحيح إن أنا أبيع جنة عرضها السماوات والأرض عشان واحدة صح ولا لا مهما تكن الواحدة دي ولا عشان ملايين الأرض ولا عشان الدنيا وما فيها بس المسألة محتاجة انك انت ايه القابض على دينه ها؟ كالقابض على الجمر اقبض على الجمر لحظات قبل أن يقبض عليك الجمر في نار تلظى لابثا فيها أحقابا استبر شوية اصبر على الجوع واصبر على الفقر واصبر على الطاعات واصبر عن المعاصي واصبر على الدنيا لحد ما تقابل ربنا ويوم ما تقابله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللي ما كانش فيها كل واشرب إخوتي أيها المسلمون ما تنساش وصيتي لك الليلة دي واحد راسك في السماء أنا مسلم راسك في السماء وانت بتقول ايه أنا مسلم لك عقيدة ولك شريعة ولك نبي اسمه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اثنين ماذا يشغل قلبك الله أم غيره ثلاثة تعلق القلب بالله أربعة تعلق القلب بالآخرة خمسة الصبر اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله واجعلنا من عبادك الصابرين وحفظكم بالله القلب يرتحل وتحلو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عجزي وشوقي مسرع عجزي